أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حكاية جديدة وحرف جديد وحرف التاء آخر حروف مخرج طرف اللسان مع أصول الثنايا بتقول يا شيخ اه اللي ما تابعناش احنا قلنا من الطاء والدال والتاء اللي ما تابعناش في الحلقتين اللي فاتوا الطاء والدال والتاء بيخرجوا منين من مخرج واحد ايه هو طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا اصول الثنايا العليا اصول الثنايا العليا قلنا دول اسمهم الثنايا العليا اصولهم يعني التقائهم ايه باللثه من الداخل طرف اللسان بيطعن فيهم مع الطاء والدال والتاء لو حضراتكم قلتوا أط أد أت هتلاقوا اللسان بيتحرك في حيز بسيط قوي مش في مكان واحد كله نجرب تاني كده أط أد أت أط أد أت ها اللسان في مكان واحد مش في مكان واحد لا يمكن يبقى في مكان واحد بس بيتحرك في بؤرة بس صغيرة جدا ما نقدرش نحدد التلاتة بيخرجوا منين تحديدا كل حرف منهم لكن مجازا العلماء قالوا ان تلاتة بيخرجوا من مخرج واحد طيب اتكلمنا على الطاء واتكلمنا على الدال ومعانا اليوم الحرف الثالث وهو حرف التاء يبقى التاء بتخرج منين طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا طيب ايه صفات التاء التاء هي نفس صفات الدال بس ما عدا صفه واحده طب خليهم صفتين الصفة الأولى للتاء وهي صفة الهمس ودي اللي بتخالف فيها إيه؟ الدال يبقى التاء إيه؟ حرف مهموس مهموس يعني إيه؟ بيجري فيه النفس طيب الصفة الثانية ودي صفة الشدة يعني انقطاع الصوت هي دي مشكلة التاء جريان نفس مع انقطاع صوت يعني غالبا بنلاقي إيه؟ جريان صوت وانقطاع نفس لكن جريان نفس وانقطاع صوت هنقول دلوقتي ميكانيكيتها إزاي طيب الصفة اللي بعد كده صفة الاستفال ودي صفة ترقيق الحرف معناها ان الحرف مرقق يبقى التاء حرف ايه مرقق الصفة اللي بعد كده وهي صفة الانفتاح ودي صفة آه تحقيقها بيتم من خلال انفتاح ما بين الفكين تا ما اقولش تا ما ينفعش آه وعدم التصاق اللسان بسقف الحنك الصفة اللي بعد كده وهي الصفة المعنوية وهي الصفة الخامسة من الصفات اللي لها ضد وهي صفة الإصمات ودي صفة معنوية هل ليها صفات تانية؟ لا هم خمس صفات بس يعني ملهاش صفة تانية بعد كده؟ لا طيب هنقول حاجة لولا الهمز الهمس في التاء لأصبحت إيه؟ دال وده احنا الكلام اللي قلناه امبارح لو تفتكروا قلنا الهمس هو الصفة اللي تفصل بين الدال والتاء يبقى أنا لو منعت النفس هتقبل التاء القلقلة؟ أه لأن هخش على مخرج الدال على طول الحرف المخرج اللي ما فيهوش آه اللي فيه قلقلة هو مخرج الايه المجاور للتاء وهو مخرج الدال يعني لو منعت النفس اعرف على طول يقينا طب حد يسألني سؤال الهمس صفة ملازمة للحرف في كل حالاته ولا ما يكون ساكن بس بص حضراتكم خدوها قاعدة الهمس صفة ملازمة ولازمة لكل حروف الهمس في كل حالاتها يعني الهمس مش في ساكن بس ده كانوا بيقولوا لنا اما تيجي التاء متحركه ما تهمسهاش احذر من همسها لا هو انا ممكن اقول لك خفف الهمس شويه لان الهمس هنا ضعيف لكن لما تكون ساكنه الهمس بيبقى ابين واوضح والهمس الابين والاوضح ده مع التاء المفروض ما يسمعش فما بالك لما تكون متحركه لكن معنى ان انا اقول اعدم الهمس خالص مفيش حد قال كده خالص لان الهمس صفه لازمه للتاء لا تنفك عنها في كل حالاتها في القران طب ده كلام جديد علينا طيب الهمس بقى جراني النفس دوت بيبقى قد ايه او ليه صوت زي ما بنسمع كده اللي بيقول قالت لا يا عم انت كده مشيت صوت مش نفس فين النفس ده احد المشايخ كان لما حد من التلاميذ بيقول كده كان يقول له ايه قول يا اولاد في حد كان الشيخ كفيف آه كفيف البصر كان يقول يا اولاد آه حد آه بيعطس فيكم ما هو بيقولها كده قالت ايه يا عم اهدى شويه قالت سمعت مني نفس تاني قالت بس هو ده النفس لكن اطلع صوت شبيه بالسين لا ده مش همس ده انا كده اضفت للقران صوت مش موجود فيه او ان شئت فقل أضفت للقرآن حرف شبيه بالسين يبقى ما طلعش صوت مع النفس أما أجي يعني أحقق التاء في حال سكونها خاصة في حال سكونها لأن الهمس بيبقى أبين ما أعملش فيها صوت يبقى نفس بس طيب أنا عندي يحضرني قول جميل جدا لأحد المشايخ كان بيقول نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد أقولها تاني طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد آه يعني الهمس بتاعنا لابد من بيانه لكن ما يوصلش لحرف زائد في القرآن الكاف والتاء هم اللي فيهم الصفة دي جرين النفس وعدم جرين الصوت عشان كده الكاف بعض الناس بيوصلها للهاء والتاء بنوصلها للسين مالك دي هاء ما عنديش هاء قالت دي سين وانا ما عنديش سين فناخد بالنا طب انا قلت هنتكلم على ميكانيكيه الصوت بشكل سريع ميكانيكيه الصوت بتبقى ازاي انا عندي العقل او المخ بيدي اشاره للرئتين تنتفخ ده باختصار تنتفخ وتطلع ايه هواء الهواء ده بيصطدم بالاحبال الصوتيه يتحمل بصوت بقى عندي هواء ايه ركزوا معايا محمل بصوت يخش على المخرج انا اللي بحبسه بقى بتحكم فيه بعد كده لحد هنا كل ده لا ارادي انا ماليش تحكم فيه طيب اول بقى ما انا هحبسه في المكان انا بحبس ايه الصوت والنفس ده في مكان اما يخرج من المكان دوت بعد حبسه الصوت والنفس او يخرج النفس بس او يخرج او ما يخرجش لا نفس ولا صوت طب التاء صوت محمل بنفس او نفس محمل بصوت بينحبس في مخرج التاء اللي بيحصل ايه الصوت بينقطع واللي بيمشي النفس ودي صعوبتها لو الصوت بيمشي اسهل لكن جريان النفس بس هو ده اللي صعب طب انا لو ما طلعتش ال- الهمس يا شيخ التاء تطلع لا ما تطلعش ما ينفعش تطلع تاء بدون همس هبقى عملت ايه ما انا منعت النفس هنرجع لكلامنا بتاع امبارح هنبدلها بدال هتبقى ايه اد اد اد قريبا من الدال ولا لا طب اسمع كده ات ها في فرق طيب نجيب حالات بقى ال- التاء وحالات التاء سبعة خلاص احنا حفظنا ات ات اه ده في حد هيقول لي حاجة تانية هقول يا شيخ طب النفس يطلع بعد ما مكن لصوت التاء لمخرج التاء ولا في نفس المخرج لا الهمس ملازم للمخرج ما ينفعش ان انا اجيب همس بعد التاء اسمع كده لو قلت ايه اد انا كده جبت ايه دال مع اني همست بس الهمس طلع فين طلع الهمس بعد الحرف ما ينفعش لازم يطلع مع الحرف اسمع كده اسمعي كده ات بس ات انتوا سامعين ولا مش سامعين لازم الهمس يصاحب الصوت صوت الحرف الانقطاع الصوت في المخرج ات ما ينفعش اقول ات زي ما ناس كتير بتعمل يقوم جاي معلق الحرف وقاطع صوت ونفس ويجيب همس بعد كده الهمس بعد كده ملوش لازمه ولا ي- ليه لازمه خالص ولا كاني جبت الحرف التاء وبدال بدال على طول لان قطعت صوت وايه ونفس ده بالعكس كمان ده انا ما قلقلتش كمان يعني ما جبتش دال انا جبت انقطاع صوت وانقطاع نفس وده مشكله يبقى انا محتاج اعمل ايه اتدرب ان انا اطلع الهمس مع صوت التاء انا ليه بدوس في الحته دي قوي وبتكلم كتير فيها لان كتير من الناس بسمعهم يجيب الهمس بعد مخرج الت- التاء فبالتالي ما تجيش تاء تيجي كانها دال مش مقلقله يقطع صوت ونفس ما ينفعش اد اد انا كده بعمل بعمل بعمل داخل على مخرج التاء بس بقطع النفس فبيتحول لسان مخرج الدال على طول لكن انا لو انا مشيت النفس هتبقى ايه ات ات ات ات شوف بكررها قد ايه ات ات ات ات ات سامعين طب انا لو بقى ما مشيتش نفس ات ما اعرفش اجيب همس في مخرج الدال وطالما قطعت النفس خلاص يبقى دخلت على مخرج الدال طيب الحاله الثانيه من حالات التاء تاء الله انت بتمشي نفس كمان في التاء المتحركه ما احنا اتفقنا بقى ان الهمس لا ينفك عن التاء في كل حالاتها سواء كانت متحركه او ساكنه لكن بيخف وبيبقى ضعيف جدا في حال الحركه يبقى ايه تا تو طب انا لو ما عملتهاش كده طب نجرب كده وما نعملش همس ونشوف هنعملها ازاي دا تو دال دال على طول يبقى ايه تا تو ات آه، تي اللي هي التاء المكسوره ات تا ات التو التي بس انا ما بقولش التا التي التو عشان آه، نضحك ده انا بقول كده عشان ابين حالات حرف التاء نقولها تاني بقى بشكل سريع ات تا تو تي التا التو التي بس دول كام سبع حالات ولا تخرج التاء عن السبع حالات دول طيب عرفنا المخرج عرفنا الصفات عرفنا الحالات وازاي ننطقها نخش على الاخطاء الشائعه اول خطا يقابلني ودايما بنتكلم في كل حرف عن حاله سكون الحرف لان انا ليه ليه بنتكلم على كده لان انا اللي عندي الحرف الساكن بتتجلى فيه كل الصفات يعني ايه يعني الصفات كلها بتظهر ظهور كامل في حال سكون الحرف ده لكن لو متحرك الحركه بتجبره يعني ايه بتجبره يعني بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج اصل الحركه طب ده الكلام ده محتاج توضيح ومحتاج صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انا عندي الحرف المتحرك بيت- بيشترك في مخرجين مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه جايب منين الكلام ده من عندك لا مش من عندي الامام الطبي بيقول اذ الحروف ان تكن محركه يشاركها مخرج اصل الحركه اذ الحروف ان تكن محركه اما تكون متحركه يعني يشاركها في المخرج يعني مخرج واصل الحركه اصل الحركه اصل الفتحه ايه نفتكر بقى اول حلقه اما اتكلمنا على حروف المد والحركات اصل الفتحه الف يبقى الحرف لو متحرك بالفتح بيشترك في مخرج الحرف ومخرج ايه الالف يعني بنتقل مخرج الحرف لمخرج الالف اه طب لو الحرف محرك بضم بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج الواو طب الحرف محرك بكسر انتقل من مخرج الحرف الى مخرج الياء اه يبقى انا كده بنتقل من مخرجين من مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه ده اللي بيخلي الحرف المتحرك ما عنديش فيه مشاكل كتيره ليه في محر... في مخرجين مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه لكن الساكن لازم امكن المخرج كويس جدا ولو في زمن أو امشي الزمن في زمن صوت امشي الصوت في زمن جران صوت فتره زمنيه بسيطه زي التوسط امشي فيه صوت م- فتره زمنيه طويله في انقطاع صوت لازم اقطع الصوت كل ده لازم يبان في ايه في حال سكون الحرف طيب يبقى احنا محتاجين نعرف نطق التاء الساكنه وضبط القراءه فيها اما اقول اتقن اسمعوا الهمس اتقن الهمس مشي مع التاء ولا لا اه كتير ناس يقول ايه اتقن اتقن سمعتوا تاء ولا دال ولا حرف بين الاثنين بين الدال والتاء حرف بين الاثنين قريب من الدال قوي طب محتاج اعمل ايه امشي النفس في المخرج احنا اتفقنا بقى خلاص بقى اي تاء ساكنه انا بدوس على دي قوي ليه لانها مهمه جدا اي تاء ساكنه امشي النفس فين في المخرج مع صوت الحرف وانا بطلع الحرف اتقن اتقن اتقن اتقن ما اقولش اتقن ما ينفعش ولا اقول اتقن انا لسه بنحذر بقى ما بدلش التاء بسين او اجيب سين بعد التاء اتقن اتقن ات ات لا ما تنفعش لازم ايه اتقن اتقن انا بمشي نفس بس لاحظوا كده مفيش صوت بيطلع ات ات ات ما اقولش ات ات ات لا ده خطا طيب ايه من الاخطاء الثانيه عند ادغام التاء اذا اذا جاءت التاء ساكنه وجي بعدها طاء في عندي ادغام هنا ادغام ايه مين يقول لي ها ادغام الجانسين متجانسين يعني ايه المتجانسين دول هم الحرفين اللي خرجوا من مخرج واحد واختلفوا في الصفات وانا عندي الطاء والتاء بيخرجوا من مخرج واحد لا سالين طاء دال تاء والطاء والدال والتاء من هو من هو من خلاص طيب اذا ادغمت في الطاء اعمل ايه التاء عندي بتذهب بالكليه وتبدل بطاء اقول ايه وقالت طائفه ما اقولش وقالت طائفه قالت لا ده انا بشيل التاء ده ادغام كامل هتلاقي اتشد على الطاء يعني بشيل التاء وابدلها بطاء اه قالت طائفه طيب امتى تاني بتضغم التاء للتجانس تضغم في الايه في الدال ودي ليها موضعين بس في القران يعني مع الطاء ليها مواضع كثيره لكن مع التاء مع الدال ليها موضعين بس في القران نقولهم طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فلما أثقلت دعوا الله أنا كده عملت همس ما ينفعش فلما أثقلت دعوا الله كده إيه ده الموضوع الأول الموضوع الثاني قال أجيبت دعوتكما يبقى هم موضوعين بس في القرآن اللي فيهم إدغام تاء في دال آه ما لهمش ثالث ما لهمش ثالث طب أعمل إيه ما أقولش فلما أثقلت دعوى الله ما أعملش آه، آه، القوة ديت والشدة ديت أنا بشيل التاء وأبدلها بدال وما أقولش فلما أثقلت دعوى الله لا أنا كده جبت همس يعني فص... جبت دا... جبت تاء وأنا ما عنديش تاء هنا التاء أضغمت ذهبت بالكلية وأبدلت بحرف الدال مش احنا عندنا الادغام بينتج عنه ايه تشديد للحرف الثاني بشيل الحرف اللي هدغمه اللي هو التاء واحط مكانه حرف زي الحرف اللي هيتضغم فيه اللي هو الدال فاقول ايه اثقلت دعوة اجيبت دعوة دعوتكما خلاص طيب ايه تاني من الاخطاء من الاخطاء اللي بتقابلني آه اذا جاورت التاء حرف مفخم وخاصة الطاء بنعمل ايه بنبدلها بطاء مش مصدقيني طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أما أقول فلم تقتلوهم تقتلوهم ده مع القاف لكن أنا عايز أجيب مثال تاني مع الطاء كشيطات إيه طط دي لا هي كشيطات ما احنا اتفقنا خلاص بقى ان انا افصلهم بايه ابتسامه كشيطات طات طب لو ما جبتش الهمس هتبقى طاط طاط هي طاء دي ولا تاء اه ناخد بالنا ولو مع القاف برضه ومع الحروف المفخمه اذا جاورت مفخم جه قبلها مفخم او بعدها مفخم بحذر من تفخيم التاء زي لسه دي دلوقتي مثال تاني فلم تقتلوهم تقتلوهم ده الصح الخطا فلم تقتلوهم تقتلوهم طق طق طق طق لا ليه لان انا هبدلها بطاء لان طاء حرف مفخم ومعاها مجاور ليها في المخرج فاقول تقتلوهم افتطمعون ما اقولش افتطمعون زي ما كتير مننا بيقول افطط طط هي طاء طاء ولا تاء طاء طب اجيبها ازاي يا شيخ اقول كده افتط تاط تاط تاط تاط بس افتطمعون ما اقولش افتطمعون وكده ابقى خلصت ايه التاء من الطاء قلنا خطأ تاني وكلمنا عليه بالامس وهو ابدال الايه التاء بدال زي ما ابدلنا الدال بتاء في الدين في ناس بتقول ايه والدين والزيتون والديني هي والتيني لابد من الهمس لابد من جريان النفس في التاء الاولى من المشدد والتي والثانيه برضه والمتحركه بكسر بيقولوا الحلقه انتهت ولسه كان عندي كلام على الاخطاء يا ريت تتابعونا في برنامج احكام التجويد بعد رمضان باذن الله تعالى لان احنا هنتكلم على كل حرف بتفصيل اكبر من ذلك هنتكلم على الصفات بشكل اكبر وهنتكلم على المخرج وهنتكلم على الاخطاء الشائعه اكثر من ذلك بكثير دي بس نبذه بسيطه عن الاخطاء هذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف هنقول مخرج بقى مش هنقول حرف مخرج الصاد والزاي والسين هنبدا بحرف الصاد انتظرونا ألقاكم على خير حال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته